ما باجي بذكر كلمة مقللة لورش في الآيات بقول مقلل قولا واحدا وبقول مقلل بخلف عنه البدلات البدلات شغلها كله مع ذات الياء اللي هو المقلل بتحمل مسمى المقلل بخلف عنه لذلك نتابع بقى اللي هيقرب القصر يعمل ايه في المقلل بخلف عنه اللي هيقرب التوسط هيعمل ايه الاشباع هيعمل ايه طيب بنقول اجتماع البدل مع ذات الياء المقلل بخلف عنه انا عندي مد بدل فيه القصر والتوسط والاشباع زي ما احنا متابعين 2 4 6 وعندي ذات ياء فيها فتح وتقليل طيب هعمل ايه اولا نتابع عشان كل واحد بيقرا بوجه معين من قرأ بقصر البدل زي حفص بالظبط قصر البدل يبقى عليه عليه فتح فقط سهلة كده يبقى من قرأ بقصر البدل عليه ايه فتح فقط ومن قرأ بتوسط البدل عليه تقليل فقط صح ولا لا يبقى من قرأ بالقصر عليه فتح ومن قرأ بالتوسط عليه تقليل ومن قرأ بإشباع البدل عليه فتح وتقليل يبقى من قرأ بإشباع البدل عليه فتح وتقليل تمام كده طيب وبنقول وآتينا عيسى بنذكر ونقول وآتينا بدل جته البدل اهو وآتينا عيسى عيسى ذات ياء عيسى ذات ياء تمام طيب عيسى اللي يتابع معايا في الصفحة هيجد عيسى بن مريم عيسى بن مريم في الوصل مفيش ألف هتتقلل لأن الألف حذفت عيسى بقى أهو فين الألف مفيش لكن لو وقفت على عيسى في الوقف هي اللي بقى فيها شغل لو وقفت عشان كده كتبت جنب عيسى إيه وقفا يبقى اللي هيقرا آتينا بالقصر هيقف على عيسى بالفتح يقف خلي بالكم من كلامي ومن قرأ بتوسط البدل يقف على عيسى بالتقليل ومن قرأ آتينا إشباع البدل يبقى هيقف على عيسى بالفتح والتقليل عشان كده كتبت كيف يتم الجمع بينهم بينهما تمام كده طيب نتابع عندنا مد بدل وآتينا بس دي معلومة جديدة هنقولها مد بدل وإيه وآتينا عايز أسأل سؤال كلمة وآتينا حد ملاحظ ان نطق للهمزة في تغيير وآ الهمزة محققة يعني ولا ايه محققة وآ ما انا بنطقها اهو انت بتنطقها اهو يا شيخ يبقى الهمزة محققة وآ وآ يبقى اذا طالما ان الهمزة محققة اذا هذا يسمى ببدل محقق يسمى ببدل ايه محقق طب تعالوا كده تابعوا مناما في نفس الآية في الآية فمنهم مناما مناما ده انت عملت نقل يا شيخ شلت الهمزة وخدت الحركة اللي عليها حطيتها على النون وفي نفس الوقت ده فيها بدلات يبقى مناما مناما مناما آه ده انت عملت نقل مع ثلاثة البدل صحيح عملت نقل بس مع ثلاثة البدل وده بنسميه بدل مغير بالنقل بنسميه بدل مغير بالايه بالنقل يبقى احنا اتعلمنا ان اذا كانت الهمزة في مد البدل محققة يسمى بدل ايه محقق واذا كانت الهمزة تم تغييرها بالنقل في مد البدل زي مناما زي الاخرة ما تعودنا فيسمى هذا ببدل مغير بالايه بالنقل طيب عندنا كمان المد المتصل نقط ونقط ونقط طلعوا انتوا بقى المدود المتصلة في هذه الآية اللي مقدارها الإشباع ست حركات قولا واحدا نتابع الآية اللي بعدها الآية 254 عندنا في الآية 254 المد المنفصل نقط ونقط عندنا مدين منفصلين في هذه الآية مد البدل آمنوا آمنوا أسأل سؤال أولا مقداره قد إيه قصر وتوسط وإشباع خلاص حفظنا بقى طب أسأل سؤال آمنوا عايز أنتوا بقى تجاوبوا معايا هل طرأ على الهمزة تغيير في آمنوا ولا محققة محققة يبقى آمنوا مد بدل إيه محقق نوعه بدل محقق عايزين بقى ننمي الموضوع ده بدل إيه محقق طالما ما الهمزة لم يعتريها تغيير طيب نبص على كلمة يأتي كلمة يأتي كلمة يأتي حكم الهمزة إيه حكم الهمزة الإبدال عرفت منين يا شيخ إن حكم الهمزة إبدال هي الهمزة قبلها حرف الإيه الياء والياء من الحروف السبعة ياء وتاء ونون ياء وتاء ونون وميم وفاء وواو وهمزة الوصل ادي الياء قبل الهمزة يبقى حكم الهمزة الساكنة ابدال طب خلاص عرفت ان انا هبدل الهمزة هبدلها ايه نكمل الكلام وتبدل اه الف طب ليه يا شيخ هتبدلها ألف أصل الياء مفتوحة والفتح يناسبه يا ترى ألف ولا واو ولا ياء ماذا يناسب الفتح الألف عشان كده بنقول إيه يا جماعة ياتي ياتي خلي بالكم النطق إيه؟ طيب والكافرون حكم الراء إيه عند ورش والكافرون ما حكم الراء الراء جنسها ايه عايزكم انتوا معايا الراء تشكيلها ايه شايفينها معايا مضمومه يا ترى الراء المضمومه دي قبلها حرف ايه ما حدش يقول لي فاء انا بتكلم على الحركه الفاء مكسوره اذا كانت الراء مضمومه وقبلها حرف مكسور فالراء مرققه عشان كده بنقول والكافرون عشان كده بنقول الترقيق حكم الراء الترقيق والسبب لانها مضمومه ومسبوقه بحرف ايه كملوا انتوا ومسبوقه بحرف ايه ها طيب الايه 255 المد المنفصل نقط ونقط ونقط طلعوه انتوا المد المتصل ما, ح... ما عنديش الا مد واحد نقط تأخذه آية الكرسي سيدة آي القرآن تأخذه حكم الهمزة ايه الساكنة إبدال لأن الهمزة قبلها تاء أنا لسه قايل الحروف طب عرفت إن هبدلها طب تبدل إيه بقى هي التاء إيه حركتها فتح فتبدل ألف فتقرأ تاخذه تاخذ كلام سهل والله رواية ورش سهلة طيب الأرض الأرض حكمها إيه خلاص حفظنا بقى الأرض دي سمعناها كتير الأرض تقرأ إيه حكمها النقل لأني بشيل الهمزة واخد الحركة يا ترى أخد الحركة أحطها على اللام ولا الراء أحطها قبل ولا بعد أحطها قبل يبقى الحركة اللي على الهمزة أحطها على اللام عشان كده تقرأ ألا الأرض الأرض وأيضا والأرض أيضا عندنا في نفس الآية والأرض أيضا جت مرة أخرى طيب نشوف كلمة بقى بشيء الآية الكرسي فيها أوجه مهمة جدا كلمة بشيء بشيء مد لين مهموز بشيء ده مد إيه مد لين مهموز خليني كده أو أنتوا شايفين الكلمة على الشاشة كلمة بشيء شايفين الياء مرسوم عليها ايه قبل ما اقول الياء مرسوم عليها ايه هذه ياء ساكنه ولا متحركه يا جماعه ما حدش ينفع يقول لي ان هذه الياء متحركه لان لما اقول ان الياء دي متحركه يا اما عليها يا فتحه يا كسره يا ضمه ودي لا عليها لا دي ولا دي ولا دي هذه ياء ساكنه قبلها حرف ايه مفتوح الياء اللينه والواو اللينه بتبقى واو ساكنه قبلها حرف مفتوح ده في حاجة كمان جميلة قال لك وكمان تعرفها في المصحف بيرسم على الواو أو الياء رأس الحاء الصغيرة اللي يبص على الياء مكتوبة بلون مخالف مكتوبة بلون أحمر على الشاشة اللي يبص على الياء هيجد على الياء نفسها رأس الحاء الصغيرة فهذه ياء لينة يبقى ده مد لين بس كده ووراه همزة فبيسمى مد لين إيه مهموز سهلة كده طيب يا ترى يا ورش مد اللين المهموز مقداره قد ايه عندك قال لك التوسط اربع حركات والاشباع ست حركات التوسط اربعه والاشباع سته طب ما تيجوا كمان تنزلوا تحت في ايه الكرسي وطلعوا لي مد البدل اللي فيها ولا يؤوده ويا ترى مد البدل ده هل طرأ على الهمزه تغيير عايزكم انتوا تقولوا يبقى مد بدل طب ونوعه ايه ها محقق لان الهمزه ما جرالهاش حاجه مقداره ايه بدل قصر وتوسط واشباع طب عايز اسال سؤال بقى عندي لين مهموز أربعة وستة وبقى عندي بدل اتنين وأربعة وستة كيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز يعني حضرتك وحضرتك لما هتقري بالقصر هتعملي ايه في اللين المهموز ولو قريتي بالتوسط في البدل تعملي ايه ولو قريتي بالإشباع البدل تعملي إيه عشان كده بنقول كيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز خلينا أكون متابع معاكم كده ونذكر الحالتين اللي حصلوا في القرآن الحالة الأولى لما يجي مد البدل الأول إذا تقدم البدل على اللين المهموز وفي برضو إخواني كانوا كلموني وقالوا لي الأوجه دي أنت بتذكرها عشان لما نيجي نجمع آية لكن وانت بتعمل ختمتك في رواية ورش بتختار مثلا قصر البدل تعرف تعمل ايه في قصر البدل يترتب عليه ايه لو انت بتعمل توسط البدل تعرف هيترتب عليه ايه لو انت تقرا باشباع البدل هتعرف بنعمل ايه لكن برنامجنا بنجمع الاوجه كلها عشان لما تقرا بوجه تبقى عارف هيترتب عليه ايه خلاص اذا تقدم البدل على اللين المهموز البدل جه الاول شوف كلامي البدل جه الاول وبعدين اللين المهموز طب البدل فيه 2 و4 و6 اللين المهموس فيه كام فيه 4 و6 صح ولا لا طب لو قرينا بالقصر حركتين هعمل ايه في اللين المهموز 4 بس خلي بالكوا يا اللي بتقروا بالقصر البدل خلي بالكوا يا من تقرؤون بقصر البدل اللي هيقرا بالقصر يعمل ايه في اللين المهموز توسط اربع حركات بس طب ولو قريته بتوسط البدل هتعملوا ايه في اللين المهموز اربعه برضه توسط عليه توسط خلاص كده طب ولو قريته بإشباع البدل ستة يبقى عليه في اللين المهموز نصيب الأسد عليه أربعة وستة عليه أربعة وستة دايما بقول لكم إشباع البدل نصيب الأسد طب الكلام ده في حالة يبقى أنا عرفت القصر عليه توسط توسط البدل عليه توسط اللين إشباع البدل عليه الاثنين توسط وإشباع يبقى لو حد قرأ عليا دلوقتي بعد ال- ما تلقى الاتصالات هتقرب القصر يبقى تعملي في اللين أربعة هتقرب التوسط تعملي في اللين أربعة هتقرب إشباع البدل تعملي الوجهين توسط وإشباع طب دي حالة لما البدل يجي الأول طب نشوف الحالة الثانية اللي في القرآن لو حصل اللين المهموس جه الأول وبعدين البدل اللي هي حالة آية الكرسي دلوقتي هي الآية بتقول ولا يحيطون إيه بشيء يبقى اللين المهموس جه الأول تحت ولا يؤوده يبقى اللين جه الأول وبعدين البدل طب لما نيجي نجمعها دلوقتي ونسمع الشيخ عبد الرحمن وتلقى اتصالاتكم اللين المهموس أربعة وستة والبدل اتنين وأربعة وستة هجمعها إزاي دي قال لك لو قريته باللين المهموز أربع حركات بالتوسط تروحوا عند البدل اللي تحت وتقروا بثلاثة البدل اتنين أربعة ستة ثلاثة البدل على طول ولو قريته اللين المهموس بستة يبقى عليه ستة بس يبقى لو قرينا بإشباع اللين المهموز عليه إشباع هي طريقة أوجه بس إزاي أجمع بس هي ثوابت الاثنين عليها أربعة الأربعة عليها أربعة الستة عليها أربعة وستة بس إزاي بجمع بس خلاص طيب عشان كده بقول كيف يتم الجمع بين بشيء ويؤود آخر آية في الصفحة عندنا الآية 256 المد المنفصل عندي ايه هتطلعوه انتوا كلمة إكراه إكراه شايفين الراء مفتوحة والهمزة مكسورة بينهم إيه كاف ساكنة عشان كده كتبت بقول هل الكاف الساكنة فاصل فاصل يمنع ترقيق الراء هل الكاف الساكنة فاصل يمنع ترقيق الراء بصوا الإجابة بتقول إيه تحت لا تعد الكاف الساكنة ولا أي حرف ساكن ده مش الكاف بس ده ولا أي حرف ساكن فاصل فاصل عدا الصاد والطاء والقاف مش فاهمين يا شيخ يعني الكاف الساكنة دي ولا أي حرف ساكن هيمنع ترقيق الراء الراء هترقق هترقق عند ورش إلا لو كان الساكن ده صاد وطاء وقاف يعني دلوقتي هنسمعها إكراه لأ هنسمعها إكراه بالترقيق كلمة ويؤمن حكم الهمزة الساكنة إبدال عشان قبلها ياء طب وتبدل إيه الياء تشكيلها إيه مضموم فهتبدل واو فتقرأ ويؤمن أربعة المقلل بخلف عنه الوفقى الوفقى وكتبت جنب المقلل بخلف عنه ايه يرتبط بالايه بالبدل يبقى لو قرأت بالقصر هتعمل ايه في الوفقى فتح ولو قرأت بالتوسط تقليل ولو قرأت بالإشباع ليك الاثنين فتح وتقليل دوت اللي في صفحة اليوم وخدنا بعض التحريرات الخاصة برواية ورش ماشي هنسمع الشيخ عبد الرحمن وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى تفضل يا شيخ عبد الرحمن تلك الرسل أول صفحة في الجزء الثالث تفضل مرافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى جميل قصر وفتح ذات الياء خلي بالكم مم.
وآتينا عيسى وسط وقلل مم.
وآتينا عيسى عيسى عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن فمنهم من آمن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والكافرون هم الظالمون طيب.
والكافرون هم الظالمون داخلين على سيدة أي القرآن نعم آية الكرسي بس نطلق هذا الاتصال تفضل شيخ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى عيسى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم عفوا ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بارك الله فيكي وفيكم.
أحسنتي معنا آه، الحاجة أم فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أمي ازيك يا شيخ محمد بارك الحمد الله لله.
فيك يا ابني الله يكرمك ويرضى آه عليك معلش سامحني انا طويلبة ولان انا من عشاق آه، قراءة ورش ربنا طويلبة يكرمك.
صغيرة الله يرضى عليك يا اسمح أمي لي ان انا اكون تلمستك واستفيد بس آه، واتدرب ربنا يكرمك يا أم حضرتك فوق الرأس والله ربنا يخليك اتفضلي يا أمي آه من الاول ان شاء الله إن شاء الله حضرتك هتقرأي بوجه معين آه، بالاشباع ان شاء الله تفضلي يا أمي آه بس آه، يعني آه، الاخطاء بقى سامحني فيها يعني ربنا لأن يرضى انا زي ما عليك يا رب.
قلت لحضرتك جديده خالص يعني فيها.
اتفضلي يا أمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى وآتينا عيسى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بارك الله فيك يا أمي يعني ابقى اتصل بحضرتك يا ليت يا أمي يا ريت ربنا يرضى عليك يا أمي معنا أخونا أسامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ازيك أخونا يا شيخ محمد؟
الله يكرمك جزا الله خير يبارك في عمرك.
الله يكرمك امين يا رب العالمين تفضل نقرأ إن شاء الله؟
تفضل هتقرا بوجه معين آه إن شاء الله طلبت البدل بإذن الله.
تمام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم.
خلي بالك اخونا اسامه لا تاخذوا ولا لا تاخذوا لا تأخذه يلا لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين خلي بالك قد تبين لا اكراه ولا لا اكراه إكراه.
يلا
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الرحمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم احسنت اخونا اسامه انت بتقرا ورش ان شاء الله جميل انا بقرا مع حضرتك بس ربنا دي رابع يكرمك يا حلقه ليه الله يسترك ويرضى عليك بارك الله فيك معنا الأخت نور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا وجزاكم مثل آه، سلم لي على أمي أم فارس كثيرا ساعدنا بمداخلتها الطيبة يصل إن شاء الله آه، يا ريت ما تحرمناش من هذه الم- المداخلات الطيبة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتمنى المزيد أن جميع الأمة تشارك إن شاء الله في هذه الرواية المستعان، إن شاء الله تفضلي
من بداية الوجه إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين م- ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بارك الله فيك يا أخت نور أحسنتي معنا الأخت أسماء السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم يا شيخ محمد وفيك بارك إن شاء الله أقرأ إن شاء الله من أول آه، آية الكرسي اتفضلي حضرتك هتقرأي بوجه معين آه، توسط إن شاء الله تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بس ليا ملاحظة نعم من علمه الإشباع بتاع المنفصل حاضر ولا يحيطون بشيء بشيء من علمه من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أنت مش بتقرأي بالتوسط اه ولا يأو البدل برضه حاضر وفي ليا ملاحظة أخرى أظهري آه، آه، آه، همس ورخاوة الفاء حفظهما حاضر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي طب أقول لك على ملاحظة نعم الدال بتاعت قد تبين هل عليها حاجة؟
لا تقلقل
آه، آه، لا هل الدال عليها تشكيل؟
لا.
طب والتاء اللي بعدها؟
آه، مشكل كلام جميل مشددة مم.
طالما إن جالك حرف عاري من التشكيل واللي ورا منه مشدد يبقى ده اسمه إدغام يبقى المنطوق هو التاء قد تبين حاضر يلا.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ها، ويؤمن.
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بارك الله فيك احسنتي طيب آه نرجع يا شيخ عبد الرحمن الى ايه الكرسي يلا تفضل
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه الس وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا خلي بالك هنبتدي القصر الاول ثلاثه البدل ولا يؤود ولا يؤود يلا ولا يؤوده ادي واحد ولا يؤوده مم.
ولا يؤوده مم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن احسنت بارك الله ضيق جزاك الله زمان.
خير.
معنا اتصال السلام عليكم والسلام ورحمة الله تفضل بارك الله فيكم يا شيخ الله يكرمك كيف حالكم في نعمه الحمد لله آه كل عام وانتم بخير إن شاء الله وحضرتك.
ووفقنا الله وإياكم على الصالح في هذه العشر اللهم امين يا رب اللهم آمين.
أبدأ أقرأ يا شيخ تفضلي طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ب... وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس طيب واتينا عيسى ابني ولبنا
عيسى بن مريم نعم ابنا بفتح النون أيوة نعم معلش تفضل وآتينا عيسى بن مريم لا. نا- نا.
البينات خلي بالك ابن مريم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر طيب آه، حضرتك بتقرأي بوجه ايه
آه، تنصت بس معلش.
احسنتي يبقى مناما
فمنهم من فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بارك الله أم- فيك أحسن أحسنتي الله عليكم وعليكم السلام أحسنتي معنا أخونا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخ أحمد
أبدأ من آية الكرسي إيه، ابدأ من آية الكرسي
طب أنا ما أعرفش يعني أنا عارف التجويد لكن مش عارف آه، يعني كويس أوي في الورش على مه- حضرتك آه، على مهلك يا أحمد خالص نتعلم ورش ولا يهمك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول الاستعافة كده تاني يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم خلي بالك لا.
يا أحمد من حاجة نعم تأخذه تأخذه آه خلي بالك الهمزة دي مش ساكنة
الها- الهمزة ساكنة سكن اه طول ما الهمزة الساكنة دي قبلها تاء مفتوحة يقرأ تاخذه سنة ولا نوم تتقال ايه؟
تأخذه ايوه كده سنة ولا نوم يلا قولها على بعضها بقى لا تاخذه لا تأخذه سنة ولا نوم ايوه كده
له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض جميل عارف الارض دي عملنا فيها ايه يا احمد؟
عملنا فيها إيه؟
شلنا الهمزة خلاص الحمد. اه و- وال- اسمه والهمزة دي عليها فتحة صح؟
صح الفتحة دي حطيناها على اللام فتبقى لام مفتوحة الارض تتقال الأرض.
ايه يا احمد؟
آه، لما مفتوحة تبقى الارض الأرض بالظبط كده تاني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض تمام
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كلام جميل بص يا عم أحمد نعم المد المنفصل مش آه.
آه، المد المنفصل والمد المتصل ورش يقراهم ست حركات ورش يقولهم كم حركة ست حركات كلام جميل يبقى عنده هيمدها كم حركة ست حركات طبق يا عم أحمد
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مم.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كلام جميل بص بقى م، نعم ولا يحيطون بشيء
اه بشيء ده مد لين صح يعني ايه يعني ايه الياء دي عليها ايه يا أحمد الياء كسر آه، تن- تنوين مكتوب لا الياء الياء التنوين المكسور ده على الهمزه على عليها سكون حلو قوي عليها راس حاء صغيره كده صح ايوه صح دي اسمها ياء لين اسمها ياء ايه ياء لين كلام جميل ياء اللين دي اللي على راس الحاء الصغيره لما يجي وراها همزه ورش يعملها اربع حركات ورش يعملها كام حركه لما يجي قبلها همزه يجي آه، بعدها بعدها- همزه بعدها اه يعني الياء آه.
دي عليها راس حاء وراها همزه اه ورش يعملها اربع حركات ورش يعملها كام حركه اربع حركات يبقى بشيء آه.
وصلت وصلت تمام يلا قول.
ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء مم.
وس- طب شاء ديت ست م- حركات تمام اه ما هو خلاص المتصل والمنفصل إلا بما شاء هم.
وسع كرسيه السماوات والأرض, والأرض ايوه كده ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بارك الله فيك يا احمد تابعنا باستمرار هتابع ان شاء الله ربنا يكرمك ماشي معنا اتصال طيب معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا احمد آه ممكن أقرأ تفضل يا احمد هات لنا من اول تلك الرسل
نعم تلك الرسل اه من اول الصفحه نعم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى وآتينا عيسى وآتينا عيسى عيسى وآتينا عيسى ابن طيب مريم احمد انت مش مش اخر وجه جايبه اشباع نعم يبقى هتوصل بالاشباع
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ال- ولكن اختلفوا فمنهم من آمن فمنهم من آمن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون دي ما فيهاش تقديم الكافرين هي اللي بالياء والنون فيها تقديم
نعم الكافرون نعم ما فيهاش تقليل صح
الكافرون اه دي مش مش ما فيهاش تقليل عشان دي بالواو والنون لكن اللي بالياء والنون هي اللي فيها تقليل هنا دي هتقرا عادي والكافرون الراء اللي مرققه بس والكافرون هم الظالمون بارك الله فيك يا احمد احسنت معنا الاخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
أبدأ من آية الكرسي اي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بش ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بارك الله فيك معنا أبو وجدان من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن تفضل.
أقرأ ب... بتوسط البدل إن شاء الله تفضل يا أخي آه، من أين؟
من أول الصفحة تلك الرسل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أنت أنت بتقرأ من مصحف ورش نعم اه عشان وقفات الهبطي طيب آه، الوصل أولى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اوصل الكلام أخي نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى وآتينا عيسى ابن مريم البينات طب أخي نعم آه، وآتينا في ألف بعد النون نعم تمد بمقدار حركتين
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لا ولو ش...
القدس
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر خلي بالك بقى من حاجة نعم من كفر ال- الغنة هنا مرققة لأن الكاف مرققة من كفر قول كده
ومنهم من كفر ما تعليش لسانك من من كفر
ومنهم من كفر هي دي أكمل
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم طب أخي هي نعم.
آه ولا آه
آه، جميل يبقى أنفقوا ولا أنفقوا أنفقوا أيوة أكمل
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بارك الله فيك يا أخي أنا عايزك تتابعنا باستمرار لحتى تتقن هذه الرواية يعني أنت عندك واضح أنك أصلا تقرأ بورش صح؟
نعم صح جميل عايزين بس نضبط شوية حاجات في الحروف كده صح الله يجزاك بخير.
بارك شكراً.
الله فيك أخي أحسن الله إليك طيب إخواننا سبحان الله بيقولوا إن في الكنترول الوقت انقضى إيه؟ سريعا يعني سبحان الله كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى فجزا الله خيرا يعني آه، إخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات اليوم ما شاء الله في تقدم في ال- الرواية يا شيخ عبد الرحمن هذا من فضل الله تبارك وتعالى من فضلكم أنتم يا شيخ العفو هذا من فضل الله تبارك وتعالى نحن خدام للقرآن الله يرضى عليك نحن خدام للقرآن تبارك وتعالى أكرمكم الله بارك الله فيك آه يعني آه جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم جزاك الله خيرا على الحضور يا شيخ عبد الرحمن وإن شاء الله تتكرر الزيارات مع برنامج رواية ورش الله المستعان بارك الله فيك وأحسن الله إليك جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وإن شاء الله تبارك وتعالى هيكون لقائنا بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله هيكون ما بعد العيد نكمل باب المدود اللي توقفنا عنده آه، نكمل باب المدود ما استكملناه في باب الأصول لرواية ورش إن شاء الله عندنا بعض مدود تتعلق إن شاء الله ما كناش اتكلمنا عنها أصلا آه، ما كناش اتكلمنا على لفظ أنا في رواية ورش هنكمله إن شاء الله عندنا بعض التحريرات الخاصة بالرواية هنكملها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لأن الخميس القادم كما تعلمون أن وقفة عرفات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الأيام المباركات ألا يحرمنا من الوقوف بيوم عرفة وأن يرزقنا الحج والعمرة في سبيله وأن يجعلنا من المتابعين بين الحج والعمرة بإذن الله تبارك وتعالى كما أسأله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يرفع عنا الهم والغم وأن يرفع عنا كل وباء وبلاء إنه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قراءة سورة الكهف ومواصلة الصيام في هذه الأيام المباركات تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وحتى نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه جزاكم الله خيرا ومع تلاوة الشيخ الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم بِأَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض مات